بسم الله الرحمن الرحيم إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمته ونخشى عذابه إن عذابك الجد بالكفار ملحق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حديث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه الذي بين فيه السبع الموبقات وقد تكلمنا عن الشرك بالله ثم عقبنا بالكلام عن السحر ونحن الآن أمام الكبيرة الثالثة أو الموبقة الثالثة وهي قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق نسأل الله أن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ به أن نغتال من تحتنا نسأل الله لنا العناية والرعاية والصيانة والعمل الصالح وحد الله يا مسلم قل لا إله إلا الله نهى القرآن العظيم كما نهت السنة المطهرة عن جناية هذه الجناية قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا بالله أو قتل نفسا متعمدا الآدمي بنيان الرب ملعون من هدمه من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله لزوال الدنيا وما فيها أهون على الله من قتل امرئ مسلم وحد الله قل لا إله إلا الله وسمعنا الصلاة على الحبيب النبي قال تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا نهي صريح من الله بان النفس لا تقتل في الاسلام الا بالحق فما هو الحق الذي يباح فيه بل يجب قتل النفس وحد الله يجي الكتاب والسنة توضح لنا ايه الحالات اللي يبقى قتل النفس فيها حق ربنا يقول في حد البغي وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إيه الحكاية دي ما توحد الله يا مسلم أهدي حالة من حالات القتل بالحق جماعتين من المسلمين أو فئتين أو طائفتين بيقتلوا بعض زي ما هو حاصل النهاردة بين العراق وبين ايران نعس موقف المتفرج لا ليه من لم يهتم بامر المسلمين فليس منه امال نعمل ايه ده احنا حالنا ميت ناس بتأيد ايران وناس بتأيد العراق وناس واقفة تتفرج وناس بتأيد العراق من تحت لتحت زي حالتنا ما بيصرحوش انما هواهم مع العراق وعايزين ايران دي تولع ببنزين زي موقف مصر والشيء اللي انا مانيش قادر افهمه ايه العداء اللي بيني وبين ايران مش عارف. يعني شوف اصطلحنا مع اقل عن عباد الله اللي هم اليهود وجه الراجل رئيس دولة اسرائيل نهو اللي هو ناخون ربنا يوجعه في نافوخه وب- ولأول مرة في تاريخ إسرائيل دولة تسمح بدخول ناخون إحنا عمره ما زار دولة إلا إحنا وجه النافوخ ده هو وجه مصر في الوقت اللي طول الليل والنهار اه، يقول لك إيران إيران إيران ثورة دموية ف- دموية إيه؟ إيه دموية وغير دموية؟ بقى مين اللي أبقانا؟ مين اللي أحسن لنا؟ الناس بيقولوا لا إله إلا الله ولا ناس بيقولوا يد الله مغلولة إن الله فقير ونحن أغنياء مش عارف يعني إيه سر العداء ما تعرفش بقى أيامنا كان الشاحنات وقتل ستين ألف مسلم غير ميتين ألف مصابين ومعوقين كنا سمنا على عسل ولما الشهر راح في ستين داهية لا ازاي واحد يقول ثورة اسلامية طب وده اسمه كلام ولما يبقى ثورة اسلامية امال نحب- نبقى احنا ثورة ايه بقى ده ده احنا الاسلام واحنا الاشتراكية والديمقراطية و- والشعبية وكل شيء انما واحد غيرنا يقول لا طب ليه طب ما هم ناس مسلمين موحدين بالله ومؤمنين بالله وبيقيموا حدود الله قال لك، طب ما هو في سنة 65 يا بتوع الثورة بتاعتنا انتم مدخلين في السجن الحربي عدد ال- القتلى اللي ماتوا في السجن الحربي 284 واحد أي طيب ليه ايران ما قالتش ان انتوا ثورة حمراء وفي ثورة حمراء وثورة خضراء وليه كده ليه نخسر بعض ليه ده ايران مهما يكن برضه ايدها على ايدنا يعني دولة اول ما جات قطعت علاقتها مع اليهود وقالت احنا وانتوا عايزين نحرر البيت المقدس ومدينة القدس وبعدين ثورة اول ما قامت لابد انها تجمع عملاء الشاه وتذبح الناس اللي ذبحوا ال ستين الف واحد ما هو لابد يقيم حد القصاص عليهم والا ما يبقاش مسلم انا لما اشوف القاتل واقول له لا تعالى اشغلك وزير واشغلك مدير قال لا طب ما هو ربنا هيحاسبني لان ربنا قال يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى يبقى لابد يقيم حدود الله قال لا. هو شمس بدران لما هرب هو ده شيء يرضي ربنا علي شفيق لما هرب ده شيء يرضي ربنا غيره وغيره لما عدلك الناس الجلادين وسعد الدين عبد الكريم وحسن خليل ورياض براهيم وكل الناس ده هم حسن كفافي وصفوة الروبي ونجم مشهور عدلك مين ولا مين الناس اللي ذبحوا الناس في سد الحرب قال طب ما هو يجب يقام عليهم حد القتل قال طب ما هو ده القتل اللي ربنا قال ولكم في القصاص حياة قال ايه بس ازاي هيسيب الناس اللي قتلوا الستين ألف ما هو لابد يطهر نفسه فدي ما كانش تستحق مننا ان احنا نعادي شعب مسلم موحد بالله عشان خاطر هوانا وعشان خاطر نزعتنا انما كان يجب المسلمين يكونوا رد واحده بحيث يوقفوا هذا النزيف الدموي بين العراق وبين ايران المسلمين حالهم ايه بيتفرجوا فما توحد الله لا اله الا الله بيعملوا بيتفرجوا بيتفرجوا امريكا طبعا لما الشاهم خلع زعلت لان ده كان الشرطي بتاع الخليج ماسك الكرباج اللي يتكلم اضربه فازاي الراجل بتاعها غرفه داهيه لا ما يصحش قال لك وبعدين خميني يجي يقول قال لا اسلام وتطبيق حدود واحنا هنا نهلل نقول قال لا ده الخميني بيحرم الموسيقى يا خبر اسود طب وحرم ايه انت مالك من الموسيقى قال الراجل بيقول لك بلاش موسيقى عشان مش عايزين نشغل الشعب بالمياعه عايزينه شعب صاحي هاي هات لهم افلام بقى وهات لهم رقص وهات لهم هلس وشوف هيعملوا ايه اهل البلد دلوقتي زي اللي مصابه بالبندي مبنج كل واحد يقول لك الفيلم بتاع الليله هيكون ايه السهره بتاعه الجمعه شكلها ايه والله العظيم انا بسمع اول امبارح في الراديو بعد نشره الاخبار جابوا برنامج اسمه ت- مسؤول على التليفون بعد ما سمعت نشره الاخبار طب شفت المسؤول ده هيكون من وزير تمون عشان نشوف هيعمل ايه في اللحمه والكتاكيت والبتاع هيكون وزير التعليم عشان يقول يا اخوان الدروس الخصوصيه خربت بيت الناس والتعليم خسر من دخل مجموعتي نجح في مادتي هيجيبوا وزير مثلا ي- ي- يشوف الاسكان اللي اصبحت الناس النهارده بتبات في مساكن اسمها مساكن الايواء الايواء دي عباره عن كل اسرتين في اوضه بنات ورجاله وصبيان وكابينات ملهاش ابواب والفصل بين الاسرتين بملايه سرير ده زي الستار بتاع المسرح قال- لقيت تعرف اللي مسؤول على التليفون مين رئيس مجلس النادي الاهلي الو كابتن صالح ايوه السلام عليكم يا كابتن ألف مبروك في الرئاسه آه الله يبارك فيك آه. كنت والله عندي شويه اسئله يا كابتن اتفضل اتفضل يا فندم لسه هو صفوت عبد الحليم ما بيلعبش ليه لا إله إلا الله. مين يا ولد صفوت عبد الحليم الله. صفوت عبد الحليم ما بيلعبش ليه دي مشكله يا ده اللي هتسكن الناس اللي مرميه في الشوارع ولا هت تجيب لنا رغيف العيش ولا هتجوز البنت اللي بلغت 30 40 سنه وما اتجوزتش ده شيء غريب شوف شوف ده, ده شغل بنج يعني الناس متبنجه والله ضغط عملها ما نفسي ليه قال له والله اصله لسه مش فت مش فت امال هيبقى فت امتى يا شيخ فتنا عشان ناكل انت الفت نظرنا للحكايه دي مش فت طيب آه. والرأس في الحكايه في الحكام الاجانب لما بيحكموا المباراه يقوم الكابتن يقول له والله ده يعني لا يفيد التشكيك في ذمه حكامنا حكامنا كويسين بس يعني احنا ك... اي دوله يوغوسلافيا بتلعب مع اليونان بتجيب واحد حكم قدام المهم قعدت سمحت المكالمات من اولها لاخرها ما فيش واحد واحد الله فيهم ابدا كره ايه كره المفتاح ايه كره ايه وهل في ايه وهل ايه اللي احنا فيه عايزين بقى نستغفر الله شويه عايزين ننظف شويه عايزين نرجع الى الله شويه وبعدين يبص يلاقي مكالمة جاله من محافظة الشرقية الو الو انا جريدة الشرقية تسمح لي يا كابتن بشوية اسئلة للجريدة اتفضل يا فندم قال له يعني انا مبسوط جدا لان ابن الاهلي رجع للاهلي بس ايه رايك في الناس اللي بتدعي انهم اهلاويه انما بيريدوا التوقيع بين النادي وبعضه قال له ربنا يصلح الحال ونبقى نشوف المساله دي طب يا فندم انا إيه إيه إيه الصحف بتذيع عنك كلام انك انت نرفز واعصابك كده شويه فايه رايك يعني في الناس اللي بت... بتقر عليك من تحت لتحت قال له والله انا مش كده بتسال عليا الناس اللي حواليك يا رب ايه بس اللي استفدناه عشان نص ساعه في الاذاعه انت عارف الدقيقه في التلفزيون بتتكلف في كام على الدوله الدقيقة الواحدة في التلفزيون بتكلف كام على الدولة جنيه 2 جنيه 2000 جنيه الدقيقة الواحدة 2000 جنيه وامسك بقى من الساعة 11 لغاية الناس ما تنام نصف الليل لو وفرنا الغلب ده كله عشان نجيب للناس قماش ونسكن الناس نبني لهم مساكن يكون افضل عند الله ده سيدنا ده سيدنا عمر بن عبد العزيز واحد قال له اتق الله يا عمر كان راكب الفرس نزل سجد لله لما رفع راسه من السجود بتسجد ليه قال لهم شكرا لله الذي جعل من امه محمد من يقول لعمر اتق الله انا عايزك توحد تقول لا اله الا الله فيا اخوانا انتوا ما يعني كارهين ايران ما نشنعش عليهم لانهم برضو مهما كان انا واخويا على ابن عمي وانا ابن عمي الغريب هم اخواتنا اخواتنا في الله فما نشنعش عليهم ما نودي لهمش من هنا طيارات تضربكم عشان خاطر ت- ت- تجيب الرهائن ما, ما, ما نقولش لا ده احنا عايزين ندمر ايران لان ايران لبست الناس خيم ليه ليه كده الواحده ما تخط راسها تبقى لابسه خيمه طب والعريانه تبقى خيمه تبقى خيبة ما نقولش على الحجاب خيمة لأن عمر ده النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال له يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ربنا سماها جلباب نقول عليها احنا خيمة لابسة خيمة أبو ده يعني والله العظيم أنا عندي بنت عندها سبع سنين بتروح الابتدائي فجاية معيطة هي اسماء بتعيطي ليه قالت العيال طول ما انا ماشيه يقولوا شوف البنت اللي لابسه على راسها خيمه هي ال- شوف بقى اطفال اطفال انا جايب بنت فاكره نفسها هي سبع سنين طب ليه كده ليه تأذينا في عيالنا وفي تربيتنا ما, ما تسيب كل واحد يلبس على حسب ربنا ما امر هو لما بنت تداري شعرها يبقى حرام اما طفله تيجي من المدرسه معيقه عشان خاطر العيال اللي في الشارع شوفوا الشيخه هي دي بنت صغيره والعيال اللي بيقولها ايه اطفال اطفال بيقولوا هذا الكلام طب يعني حاجة شيء غريب يعني قال ده احنا هنحارب ربنا ده احنا ما بنقدرش نحارب اسرائيل هنحارب ربنا ده احنا جرينا قدام اسرائيل اسرائيل اللي هي اجمل خلق الله والله العظيم لو فيه مسلمين في البلد اسرائيل ما تاخد اسبوع قدامه كان لابد يصلوا في المسجد الاقصى مش يقفوا عند الكيلو 16 لا كانوا لابد ما يرجعوش اما الموت الشهادة يا اما النصر مفيش في الاسلام حاجة اسمها فك اشتباك ولا صلح لان دول خدوا اكثر بقاع الارض بعد مكة والمدينة كان لابد نصلي في المسجد الاقصى انما نصلي احنا فاضيين نصلي احنا فاضيين نصلي احنا فاضيين المشي يوم الجمعة لابد يكون يوم الجمعة وتيجي تروح بورسعيد يوم الجمعة الساعة خمسة ولا الساعة ستة تلاقي مقابلك عربيات عبارة عن 30 ألف عربية ملاك راجعين القاهرة دول كانوا فين يا أخوي قال أصل كان في مباراة يا سيدي بين المصري وال والزمالك كان فيه مباراة والنتيجة 2-0 ل 2-0 لصالح الأهلي والزمالك الزمالك وال- والمصري الناس دي كلها راجعة منين؟ إيه؟ قال الواحد استغرب يقول دول راجعين إيه؟ راجعين بقوة السلاح جابوا مفاتيح بيت المقدس كلام فاضي و300 ألف عربية أمن مركزي وكل واحد من بتوع الأمن المركزي طول السقف ده طول السقف قال، انتوا بتح- بتسمينهم لمين بتربوهم لمين و- ما تخلوا دول يروحوا يستصلحوا الارض ويبنوا مساكن دول زي جن سليمان عليه السلام قال، شغلوهم يا اخي خلوهم خلوهم يبنوا الطريق اللي بين آه، مصر واسماعيليه يعمروا الصحاري يعمروا صحراء العباسية انما 300 الف امن مركزي يعني ياكل الواحد بكام ويلبس بكام ويعيش بكام قال لا يا اخي سرحوهم خلوهم يفلحوا الارض واطمئنوا ده الشعب بتاعنا يعني شعب غلبان ملوش خربوش يعني يعني الواحد بيشوف القلة والله العظيم ده يا خبر ابيض امن مركزي على ايه هو حد قال لكم ان احنا هنقول حاجه امن مركزي خليه يروح يزرع الارض ويحصى الارض عيال كل واحد منهم لا اله الا الله تشوفه اذا رايته وليت منه فرارا وملئ وعيال ما يتفهموش ابدا اضرب يعني لو قال له موت أبقى يموته في المليان يديله رصاصه في عينه اليمين لا يسمعون ولا يبصرون ولا يعقلون ليه ليه كده ليه كده ما نستعين بالله ونصبر ونقول يا رب واللي بيقول يا رب عمره ما يخيب ابدا عمره ما يضل ابدا انا عايزك توحد الواحد تقول لا اله الا الله فتعمل ايه امريكا تسلط واحد مجنون يضرب الايران وضرب ما خلش وقته ولا له لازمه ولا له سبب وانتهزوا فرصة بقى ان الشهر راح والقوات الجيش الايراني بقى كانوا عملاء امريكان فالراجل ركنهم فقال لك الجيش الايراني ارتبك مش هنديله قطع غيار طب ما تديلوش يا امريكا قطع غيار طيب هنعمل حصار اقتصادي اعمل حصار اقتصادي جمدي فلوس ايران و- وحصار يعني كان قاتلا يلا يا صدام الجو مهيأ ارفع القطار اضرب صدام قال للجيش بتاعه مش هياخدوا مننا اكتر من اسبوع النهاردة فيه ثلاث اشهر وزيادة وايران حتى الان لم تستعمل جيشها الضارب يعني كل اللي بيحاربوا الشعب دلوقتي أهو. ها وبعدين ال- العراق فقد ثلاثة ارباع الجيش ثلاثة ارباع الجيش اندفن في ايران ولو ايران طلعت الجيش الضارب هتمسح العراق من على الخريطة امريكا كان ضلها ان دي رحله زي ما قالوا لنا برضه روحوا اليمن يا روسيا قول الجمال يروح اليمن امريكا قالت لروسيا جمال بيسمح كلامه خليه يروح اليمن خلى جمال وهو نايم في السرير رفع التليفون يا عبد الحكيم قال له نعم قال له انا عايز اضرب اليمن قال له رقبت يا ريس كلام حشاشين رقبت رقبتك ايه هي دي مصائر الدول ولا دي ولا دي سياسات الدول ده يعني شؤون الناس مسؤولية خطيرة أمام الله تعرفش ان قتل واحد في الجيش بدون وجه حق تروحوا ت- تصدروه يموت في جبال اليمن ما تعرفش ان دي مسؤولية خطيرة امام الله واحد مش خمسين الف من الشباب الشباب اللي كان متربي لاسرائيل حسن سند ونبيل الوقد والاولاد بتوع الصعقة اللي كان الواحد منهم لو دخلته في جيش يضبح فيه كل ده مات في اليمن اللواء 14 المضرع راح اليمن انتهى لان ده حرب جبال زي ما تجيب اسراب البعوض وتحارب بها قصيع من الفيله الفيل هيعمل ايه مع الناموس الناموس هتدخل ودنه تخرب بيته وهي ناموس وهو فيه فحرب الجبال دي لها شؤونها في الوقت اللي كان موسى ديان بياخد فرقة فين في هيلتون في شيراتون في فيتنام عمال يحارب في الاحراش موسى ديان قائد الجيش الاسرائيلي قالوا له يا موسى انا خلاص الجيش المصري استنزفناه في اليمن تعالى عشان تمسك الحربية يا عبد الناصر قال لهم نعم قالوا له ده في حشود اسرائيلية على سوريا طب روح يا اخوانا شوفوا الحشود دي الكلام ده سليم ولا لا قالوا له ابدا ولا في حشود ولا حاجة قال لا لا، انما روسيا قالت يبقى المخابرات الروسية اصدق في حشود في حشود يلا يا مصر اعلن التعبئة يبقى بعضنا متوزع في اليمن لسه والبعض الثاني دخل سيناء وهوب بصينا لقينا ام كلثوم بتقول راجعين بقوة السلاح سلاح سلاح من غير ربنا بقوة السلاح برضه ها واليوفا اتعلقت وما يهمكش من الامريكان وما يهمكش والجماعة بقى ايه الحشكلية بتوع التصفيق وبتوع الكلام الفاضي اشتغلوا وحموا المعركة كنا احنا اياميها في سجن ابو زعبة وبعدين بصينا لقينا الجمهورية نشرة صورة جريدة الجمهورية الهايفة دي الجريدة الشيوعية الهايفة ها، نشرة صورة لأسطول حربي لأمريكا معدية القناة من بورسعيد رايحة السويس عشان رايحة البحر الأحمر الصورة دي عبارة عن ان جزيرة صلب امريكية معدية وواحدة ست من بورسعيد بتشتغل تمرجية انت عارف جنوب صورتها بتعمل ايه رفع الشبشب لقائد الاسطول الامريكي بتقول له هنضربكم بالشبشب ده قلت اه دخلنا في التهريج الحرب مش تهريج هناخد درس لا ننساه ابدا وحد الله وحد الله قل لا اله الا الله فشوف اه اه رحنا ضيعنا البلاد وضيعنا العباد وحرب اليمن لوحدها خلف اربع تلاف مليون جنيه مصر فيها اربع تلاف قرية لو اديت لكل قرية مليون جنيه عملت بهم مصانع على حسب انتاجها من الزراعة كانت عاشت لو كل قرية خدت مليون جنيه من حرب اليمن بنت بهم مساكن وحلت ازماتها كانت انتهت هذا دليل على ان ايه من لا يستشير لابد ان يخيب سعيه لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن معاذ وقال لسعد بن عباده ايها السعدان لو اتفقتما على امر لاجبتكما اليه ها وربنا قال للمؤمنين وامرهم شورى بينهم وقال للنبي هو راجع من غزوة احد فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر وشاورهم ايه ياه والايه دي تنزل بعد احد اه طب اشمعنى التوقيت ده بالذات لان النبي كان له راي انه يحارب جوه المدينه قال لهم ما نروحش احد انما نسن هنا اهو مع ان جبل احد على بعد ميل واحد من المدينه انما النبي قال نحصن المدينه عشان لما يدخلوا نبقى ناخدهم من بيت لبيت ومن شارع لشارع احنا محصنين ايه رايكم فالشباب قال لا مع احترامنا لرايك يا رسول الله احنا بقى نفسنا نروح هناك عشان نوريهم الادب احنا زي ما تقول واحد اطلع لي ها فاحنا نطلع له الاغلبيه قالت كده إيه، ما دام ما فيش وحي نزل يبقى الاغلبيه يمشي رايه فالنبي قال خلاص لبس دخل بيته لبس لبس الحرب والصلاه قالوا له يا رسول الله لعلنا اكرهناك وهيكون كلامنا ده يعني آه، زعلك فاحنا برضه ممكن ننزل على رايك قال لهم ما كان لنبي لبس لأمة الحرب أن يخلعها بعد ذلك يلا بينا يلا بينا وراحوا كانت غزوة قاسية بس غلط من الناس اللي بيقولوا ان المسلمين هزموا يا محمد. لا ما حصلش هزيمة كل اللي حصل ان اختل ميزان المعركة انما المسلمين لم يهزموا ابدا والا لما ربنا يقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين يبقى هم مش مؤمنين اذا كان النبي معاهم يبقى اي واحد يقول لك ان المسلمين هزموا غلط لان ربنا قال الا تنصروه فقد نصره الله في كل الغزوات انما اللي حصل كان امتحان عشان ربنا يظهر المنافق من المؤمن اللي يثبت في المعركة مؤمن واللي يقول انا صلاة عدل انا كنت دي عشان الغنيمة يبقى يغور في داهية منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين انا عايزك توحد تقول لا اله الا الله طب ليه المسلمين ما نقولش هزموا في احد لان كلمة هزيمة دي كلمة لا تليق بالمؤمنين ابدا لان الهزيمة تتحقق باحد ثلاثة اشياء الشيء الاول تغيير عقيدة الجيش تغيير المبدأ الشيء الثاني الاستيلاء على الارض الشيء الثالث القضاء على الجيش طب تعال هل المسلمين في احد بعد ما كانوا بيقولوا لا اله الا الله كفروا أبدا. طب اسمع الذين قال اهو في احد اهي الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ايه اللي حصل فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل حصل ايه في احد اهو فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء ده ربنا اللي بيحكم مش احنا اللي بنحكم واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم يبقى الجيش راح مسلم ونجح مسلم يبقى مفيش هزيمه لان الهزيمه يا اما هزيمه مبدا يا اما استيلاء على الارض يا اما قضاء على الجيش المشركين ما استولوش على الارض زي ما راحوا احد زي ما رجعوا مكه امال ايه نمرة ثلاثة الجيش كل اللي استشهد منه 65 واحد من الجيش المسلم بينما قتل من المشركين 22 واحد يبقى عمر عدد القتلى ما يكون هو الفاصل ابدا والا فهتلر هتلر تمه قتل قتل 52 مليون ما بين طفل وما بين كبير وما بين صغير وهزم بشرى في المانيا ها انما النبي رجع بالجيش بعد ما هو زي ما هو لدرجة ان ابو سفيان بعد ما توحد الله تقول لا اله الا الله ابو سفيان قائد جيش المشركين سأل اين محمد يا محمد ما حدش رد عليه قال لا ده محمد قتل طيب لما قال محمد قتل باعلى صوته قال لنا العزى ولا عزى لكم أم سيدنا النبي قال لعمر رد عليه قل له الله مولانا ولا مولى لكم فعمر قال له فرد أبو سفيان قال أعلو هبل هبل اللي هو الصنم الكبير قال له أعلو ارفع راسك النهارده فالنبي قال له عمر رد عليه وقول له الله اعلى واجل بصوا له واحد اسمه ابي بن خلف بيقول اين محمد ركب فرسه لا نجوت ان نجا مش همشى الا لما اقتل محمد صحابه يقولوا له اعلى يا ابي قال لهم لا يمكن انا مش عايز حد منكم انا عايز ابو بكر ولا عمر ولا ولا عثمان ولا علي مش انا عايز محمد بس أم النبي قال خلوا بيني وبينه محدش بقى يتدخل بيني وبينه خلينا بقى نصف المعركة ده في أحد برضه البطولات دي كلها كانت في أحد وقف النبي وأبي راكب فرسا وشدد النبي إليه سهما أرضاه قتيلا ده الوحيد اللي النبي قتله بإيده امر النبي ما يقتل واحد بايده الا ده اهو انما كان ينزل المعارك ما كانش بيحصل منه قتل انما ده الوحيد اللي النبي قتله بيه ولذلك النبي ايه قال ايه قال شر الناس من قتل نبيا او قتله نبي
وابو سفيان خد الرجاله بتوعه ثاني مروح فقد 22 قتيل المسلمين استشهد منهم 25 فاحنا هزيمه ايه عشان كل واحد متفلسف يقول لك ايه لقد هزم المسلمون يوم أحد. بعد النكسه ما حصلت ام واحد كان بيشتغل وزير اوقات يوميها فطلع كتاب قال له ان كنت يا سياده الرئيس قد هزمت في يونيو فقد هزم محمد في أحد. يا اخوانا بلاش النفاق بالقرآن لأن دخول القرآن في المسائل اللي زي دي صعب وحرام حقيقة إن إحنا بنمر بأيام قاسية من ناحية العقيدة شوية شبان طالعين اليومين دول اللي يقول لك أنا سلفي والثاني يقول لك أنا خلفي والثالث يقول لك ال... البخاري كخة والرابع يقول لك ابو حنيفة ما قلتش من كلامه دي للثورة شوف عيال طالعين كده اهو قروا شوية كتب من نفسهم فهموها فهم غلط
وكل واحد النهاردة عامل لي فيها ابو حنيفة كل واحد عامل اللي فيها زعيم ها حرام حرام لان العدو لما هياكل هياكلنا كلنا مفيش داعي للخلافات مفيش داعي للفرقة مفيش داعي ان كل واحد يعمل له فرقة ويعمل امير عليهم ويقول لك بايعني أبيعك إيه؟ اللهم اني لو بعت كل واحد معاه خمسة ستة هيبقى فيه 300 مليون امين مع ان النبي قال من اتاكم وامركم جميع يريد ان يفرق عليكم امركم فاقتلوه كائنا من كان ده اخطر شيء على الاسلام الفرقة والتمزق الفرقة والتمزق تلاقي المتدين متدين كلموا لك ده كفر وده حرام وده ما ينفعش وده حديث ضعيف قال يعني الواد خلاص قرا علم الرجال والدراية والرواية ودرس ده انت قبل ما تعرفش تميز بين العدس والبصارة
ده احنا قبل عشان نطلع من اصغر شعرنا شاب 25 سنة واحنا اللي بنعيده بنزيده ونازلين دح في الكتب لما عملنا اتعمى ثم انت قبل هتعمل لي فيها امام امام ايه امام ايه ويفتي ويفتي بالطلاق ويفتي مش عارف ايه ويكسر اللي عايز يكسره يا ابني انت ماسك مفاتيح النار ماسك مفاتيح النار يا ابني هو انت مفكر ان مكتب تصدير واستيراد بتاع جهنم والجنة ده لا يملك الجنة والنار غير ربنا يا ابني
شغل غلط ليه الحكاية ثابت اصل مفيش قيادة انما لما كان فيه قيادة لما كان فيها ناس محترمة بتقول الشباب ما كانش فيه خلافات ولا نزاعات لما كان فيه جمال الدين الافغاني لما كان فيه الامام العظيم الشيخ حسن البنا لما كان فيه الناس اللي بتعمل لله الناس الاوفياء ما كانش فيه تردد ما كانش فيه خلاف ما كانش فيه اسماء تكفير ما كانش فيه اسماء سلفي وخلفي انما كان الكل بيرجع الى الراس الكبير يسأل ويستفتي ويتمكن ما توحد الله لا إله إلا الله
يعني مرة واحد خلى الشيخ حسن بيخطب في المركز العام اللي كان في الدرب الأحمر اللي عملوه اسم بولوس دلوقتي وحرقوا الكتب والمصاحف في عصر الثورة في سنة 54 وجابوا المصاحف حرقوها وكتب العلم حرقوها في نفس المقر فكان مرة الشيخ حسن الله يرحمه بيخطب في المركز العام قام واحد قال أنا عايز أديله ذنبه أفركش الجمع
ما هو فيها ناس ما هو لاحظوا ان مصر مليانة خفافيش فيها نصارى فيها شيوعيين وهو دخلت اليهود شرفت زودت المسألة طينة ها، وهباب فواحد قال لك انا هسأل الشيخ حسن سؤال اخليه يحرج واخلي الناس دي كلها تضرب بعضها الناس اللي واقفين قدام الشيخ حسن ناس من الاخوان وناس من الجماعه الشرعيه انما الكل مسلمين فقال له فضيله الامام قال له نعم قال له ايه الفرق بين الاخوان المسلمين وبين الجماعه الشرعيه هو باله بقى ان الشيخ حسن هينزل على سيفه يقول لا ده الاخوان هي الكل بتقول مش عارف ما جماعه شرعيه دول ناس جهله دول ناس مش عارف تعرف الشيخ حسن قال له ايه قال له انت عارف الفرق يا ابني قال له إيه؟ قال له يهمك يعني تعرفه قال له إيه؟ قال له الفرق بين الاخوان والجماعه الشرعيه ان الاخوان في الضرب الاحمر والجمعيه في المغربيه
خد بالك ها انما لو واحد تاني بقى ايوه اهو انت جيت على ايه راس الدم بس عليك يا ابني ده سؤال وجيه استنى بقى لما اجاوبك ها استنى لما العب بقى الطربوش واجاوبك بقى عشان افوق لك بقى ها لا كل بساطه كل بساطه آه. مش يسكت قال له طيب ليه الجماعه الشرعيه احسن منكم قال له ماله يا ابني بس يقول لي ليه قال له بيبنوا مساجد وانتوا ما بتبنوش مساجد شوف الشيخ حسن قال له عليهم ان يبنوا المساجد وعلينا ان نعمرها بالعابدين ها هم يبنوا احنا جبناه ولا هم حب بالنا ومناوي ها مهما توحد الله قل لا اله الا الله ها شوف حل المشاكل انما النهارده كل واحد عايز يبقى امام عايز يبقى زعيم اسلامي وعايز يبقى زعيم سياسي ابدا يا ابني ما هو برضه لابد يكون لك واحد صالح يوجهك ويفهمك لان انت جاي تقرا حديث ما تفهموش او تفهمه غلط او جاي تقرا انا انت انت احسن من سيدنا عمر عمر مره شاف واحد بيشرب خمر قال له انت انجنيت قال له طب ما هو ربنا قال كده قال اشربوا خمر اشرب خمره ربنا قال فاجتنبوه هات الايه اللي هبهدلك قال له مش ربنا قال ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين سيدنا عمر شاف الآية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما صحموا ما دام الواحد بيصلي وعمل الصالح يبقى يشرب أي حاجة وياكل أي حاجة كان عمر يقدر يقول له أهو عمر كان دايما ماسك العصر كان يقدر يديه كده كام خرزانة على كتاب وخطط له كتاب قالوا أجيب السنة دي تاني إنما دي آية ده في سورة المائدة هيفوق عمر انا ادركني يا علي هشوف المصيبة دي ها وهو عمر اللي بيستغيث عمر المجتهد الفقيه العالم ايه رايك في الراجل ده بيشرب الخمره بال- بالايه خمرجي متمسك بالكتاب والسنه سيدنا علي بص له كده للرجل قال له أتدري فيما نزل ولما نزل أتدري معناها لا إله إلا الله كان سيدنا عبد الله بن مسعود يقول والله ما من آية في القرآن إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت ولماذا نزلت تعرفت دي نزلت فين؟ أنا الخمر جاء ده ما يقدرش بقى يكذب لان هيقول له قول ها قال له يا امير المؤمنين لقد نزلت في قوم سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما حرم الله الخمر بقوله فاجتنبوه قالوا يا رسول الله فهل يحاسبنا الله عليها قبل ان يحرمها احنا شربناها ومالنا بطولنا منها قبل ما تنزل اية التحريم طب بعد ما ابتعدنا عنها بالتحريم ربنا هيحاسبنا على الماضي يعني هيحاسبنا باثر رجعي فنزلت الايه ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات لا ها يبقى نزلت في مين في الناس اللي شربوها قبل التحريم ولما ربنا حرمها قالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وليك المصير ربنا هيحاسبهم على الماضي لا ابدا ما حاسبهمش على الماضي لان ايه الاسلام والتوبه تجب ما كان قبلها ادي نزول الايه اللي كان هيستعملها مين الخمار في غير مكانها فالمساله لابد ترجع فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون الرحمن فاسال به خبيرا ولا ينبئك مثل خبير والى اذان العشاء باذن الله تبارك وتعالى